فتاخد الفياجرا وتخش مدكيشن معايا يبقى كنت انديكيتد في الجارد اكتيشن الحديد نفس الوقت طلع من المرض السياسي الاندي شكل بتاعه زي ما قلت زي ما قلت المجد مش موجود ليه؟ ليه؟ لا لا على طول ناس بتخش عايز تاخد مدينة يشغل الجمهور في الناس
ما هو لو لو اخذ سنة شهر طيب اه ما انت عندك الفلوس باين في الريد اه ما بجد شغلت الخسارة ما انا بقول لك والله ما بعملش مشكلة مرات بيعمل اكزايتيشن بس المشكلة كلها في النص والله شايف اه موجود ربنا خلقه عشان الراجل ما يحبوش الاكشن اللي مال النهاية يبقى في الكوليبريم مش ده بس الميزات مش بس كده جدا جدا جدا جدا مليون ترانسميترز مسلسل كتيرة انا خدت حاجة واحدة بس وخورتها جدا عملت فيها بيها ايريكشن خلي بالك معايا بمعنى مش دعوة بكده ايريكشن ده رايح لان في اليوم ده لان فرنسيس ممكن تفتكر بيجيب تحت الايريكشن بس ما تجيش كده يجيب الجمال نهائي يزيد يزيد يزيد يزيد يزيد يزيد لدرجة انه يعمل ايريكشن والله ده كان كان بالشغل بالظبط كأنك برضه عايز تاخد الاسم من بره واخد بالك زي الفاصل ده الاسم حكاها بره تخيل حاجه واحده الفاصل ده الاسم خالص من حاجه بص ما هو كده في عم بعد اللي هو هل هو ده ده مين ياخد ايه؟ صح؟ وحصل في واحد بديله غسلين هديه راح واخدهم وقال له خد نص بقى خد الغسلين لا هو مش كويس مش كويس انا بديله غسلين هديه طيب في مشاكل دوست على الطرف ايه؟
دوست على هو بياخد كورس واحد في اليوم والنورات عندك 150 و25 حسب الظروف وصار بتاخد كده بلو فيجن ما فيهاش هتلاقي بلو فيجن شايف الفرق؟ يعني الدرجة وعنده والله كله آه، انا مش مقتنع بحكايه النيوروجينيك بس انا دكتور ضرور بيقول لي لا شغاله في النيوروجينيك الله اعلم الله اعلم النيوروجينيك بس انا مش مقتنع بيها. في مشاكل في الجو ده.
دكتور في دواء اللي هو يومبلكس حاجه زي كده
قلت معلش قلت له واحد دايبيتك نيوروباثي يبقى يبقى هياخد هنا الحاجات دي لو واحد دايبيتك نيوروباثي
العيب العيب بص العيب الفاضي استنى العظيم لا اما كانت الخمور المشت وكمان نسرين كمان نسرين بقى تعمل عملية بنوم تسعة وتسعين طبعا ده ده بعمل عملية ليه؟ لا لما كنت بقول مع العيب ده ده بص حلو جدا في الدفاع عليه بس ما نلاقي طريق تاني احسن من عمليات احسن ده بشكل كارتولوج بتقول بتقول ايه عرض رائع ان كان بتتحكي فينا الاول بس ده ولا عمل عمليه من ثلاثه ولا كده ولا ثلاثه ايه بتعمل عمليه يوم اربع من حته ثمانيه وساعه كده هو اللي بيحكموا فيه عرفناه لازم مندوب الشركه احنا معاك العمليه مش عشان تعبك عشان وانت شغال بتدخل فايزر جوه الدين وبتقيس كمبارك الجنة يمين شمال وجاي عمر عيلة انا دي معايا 17 ونص و17 ما فتحت العلبة في العملية التعقيم واخد بالك؟ لكن هم بيتحكموا فينا الأول دلوقتي عملوا ايه؟ يقول لي أنا أنا أنا أنا لو عملت عمليتين لمريض بسيط تمن جهاز منهم ايه؟ تمن جهاز ما هي ال- ال- الدكتور بقى الجهاز 3200 لو عملت عمل 200 30 بصراحة رهيبة حصل 60 80 دي كده ده بجد مش بعد ده بجد الجهاز حصل مشاكل عندي تشد كتير جدا خلاص يعمل لك اللي انت عايزه توصل عندي ولا شكلك ولا فانا جبنا جبنا لان انت كمان مش جبنا دماغي بمعنى محمد بيجي على الجهاز ده حاولوا يتفاهموا السنين ياخدوا كمية خد مش عارف ايه ولا بقول ان انا كنت كلاب الالمان عدد لكن الوجود خد البيت قبل ما اروح صح ولا لا؟ لازم انا اجرب الاول يوم شويه بعد كده بقول المسلمين بعد كده بقول كده انا خلاص كده بقى ايه لان في عيال يكبر ان شاء الله شايفين دماغي بدأ بيه لا جاب ولا مع بعض ولا يوسف جاب ولا مع بعض ولا الاثنين مع بعض في بعض ده ده الجديد امال ايه ليه خليت تجربه مصر؟ اه ما عنديش كده ولا حاجة.
آه، بص يا سيدي. وطبعا ده مش هتفرق كده ولا حاجة. جبل جبل والله حصل ايه يا سيدي المنتشين كانوا عايزين فلوس عشان يجيبوا والشركة عند الزواج لغاية ما والله الطيب حق وهو براءة اختراع النور دلوقتي المنظر ما حدش يقدر يرد المنتجر ايه؟ ده دخل دخل الامم المتحده وفي حاجات ممكن تكلمنا دلوقتي انت عارف ان سوريا الموضوع جد رائع جدا والمغارب دي اسمها ليبيا الهند نادرة احسن من الامريكاني وهد بحيله السوريين مش فاهمين حاطين موز عالي يعني رائعه حلو جدا جدا ماشيه جامد جدا ما بقول لك سوريا بدايتها قبل ما تاخد ايه فايزر تاخد اللي هو لا الفيجا الاربع اقراص من تركيا القرص الامريكاني الواحد ب 40 وخمسين 40 وخمسين وعملتها عملتها وغلفتها وجاهزه من ناحيه كده حلو قوي قوي قوي قوي قوي ماشي بقول لك ضرب لا يعني اسمع يعني كل حاجه موجوده كل حاجه موجوده اه بس مش اي حاجه تاني يعني في واحد مخصوص بالجنان وراجل عاقل طبعا انت عارف بلدها كام؟ بلدها ما يعادل 10 جنيه او كل دي كانت بعد 30 و 40 جنيه بتتقل من ايه لايه لايه تصدر
شغلانه حلوه شغلانه كويسه هتفيدك في سوريا وهتجيب معاها شويه حاجات
أهم سبب ليه الجنة في الجنة في الجنة بأي حد يدخل أي حد أي حد يكون متعرف على يدخل لا يا رب لا تعلمه في الجيش غير كده ليه؟ درجة الكورة فيها إيه؟ ممنوع تعلم على يدخل الجيش عملوا بشكل عيني لا انت العيون حول حياتك وخلاص. مين؟ مين العيون دي جدا تعلم والساعة 8 11 كل يوم عليك خمس يوم عليك انت راجل متخانق مع عوراتنا خلاص خليك ما يعملش عشان الدكتور يعمل لازم يبقى ايه ان واحد تحت ال 12 مللي فضل جامد احوال الحرق 12 سنتي فضل جامد يعني انت الجريء بجد كل اللي بيحصل مش بص كل خريج بيضة من اي حتة دي حاجة فيه بص صوتي انت يا ولاد اي حاجة في الكمبيوتر كده والنوت او شيء تاني اللي بنبقى فيه على بعض اي حتة ماشي شوية دخل فيه ماشي خلي بالك معايا لو حصل بالليل الحمام كان رحمه بالهول ده لو حصل قلبش حتى الاربع ساعات زي ما بنقول زي ما بنقول في الحقيقة. لو حصل قلبش حتى الاربع ساعات بنسميه قائمين لو حصل قلبش اكتر من 24 ساعة في الجول يدوني بوش هنا ثلاث أحفاظ منه ما لقيتش حتى الاربع ساعات في الجول تاني ست ساعات بعدين عشان تعرف الهيدروجين دي والكربون المده جدا خلاص الكتير قوي كتير لا مش بطل لا ده حاجه جديده كده جاي اول مره معلش عايز 3 ملي يرشد 3 ساعات عايز اكتر من كده وقاموا له كتاب الاسكندريه على نفس المهم يعني انا ليا 14 سنه الوحدة الدنيا هم ثلاثة مين سوى صح كلام الدنيا ماليش عاوز يمشي تضغط عليهم انا ماليش حاجة انا بتضغط عليا نطلع دون اسكندرية ومكتوب لها وبقيت لازم يغير طريقة الموبايل بتاعنا الواحدة دي أنا مالي كنت أكبر جدا أنت عرفتها الخصم في الزمن الواحد دي هي خصم بس تبقى في البوق النور بقى لكن دي انت بتقول انجكشن دي الانبل دي برضه على امل بالنسبه لايه؟ المصاريف دي كل الدين بتاعها ورايح كل نص ساعة ما راحش بالضبط في البيتوت اللي بتقول تقول خلاص انا وايد هدخل البيتوت وعيني وديك لا خلي خلي 10 سم وبدات اسحب بلطي ما فيش بسحب بلطي منين؟ رحت حبة المية دخلت في الدنيا تعمل ايه؟ ها؟ هو في جمل بتحكي يا رب يبقى في جمل بتحكي لا يمكن دي هتخش بيها عشان كلهم مضرين صح لما نخش اضحى من الله اضحى من السيطان انا عملي ان بتمشي عشان الواد دي ايه البين ترجع تاخد معايا بفضل اعمل ايه وش وش يجي يقول لك بتضحك قد ايه ولا ايه 50 كتير بس الكبار وفي العلم انما اكشن بيضحك في نص نص نص نص انت لازم هتقول كده انا كنت لازم هذا اسحب وفضل اسحب وفضل ما عندوش انا بسحب الكاش هنا الاقي الريش نور قالوا ده بقى عملنا حسين لو حالته غلط العيان بتدخل الابر قال له ايه؟ ما انا عايز دكتور ايوه كده الوجع بيروح مش بيتوجع ده هو الوجع بتاع الفيروس مرعب ده انت بتدخل الابر بايدك الله ايوه حضرتك
انت المرضى طيب على الفقر دي ولا بتاع ايه؟
المرضى طيب بتاعهم
انت وحظك انت وحظك ملهاش انت وحظك هو عرفت جوه الجلاند ان دوت الرضاعي الزوج الجديد فغالبا مش هيحصل منه الفيروس خالص عشان كده الولاد بيحصل منه الاول مصيبه في الصوره في البلد ده عمرنا مسيح الصبح صعب لا برضه جنبي مبسوطين بص اه واحد صح الدكتور بيتكلم عن الرز كل بقى عنده ماشي يا شباب فالعيال بتاع برنامج بتحاول ان انت تفضل مستقبل لو ما فيهاش نعمه ايفاكيويشن وسط المراحل وسط الوقت اللي عارف وسط الناس وما جالكش وانت مظلوم اعمل ايه؟ وانت وانت في الاول خالص اعمل ساوند اوبريشن حول الانفراد اللي محبوس في تليفونك وبالمرة ممكن يكون في وجودك معايا يا شباب؟ سهلة جدا على ايه؟ عشان بص زي الفل. فاكر اول حصه بقول لك ايه عندك ممكن كده مربوطه ورا الكمبيوتر مربوطه قدام عامل لك بلان سميث صح عارف مستني مين مستني مين؟ مين أنا مستني مين؟ بص عامل ازاي فتح جناب الكمبيوتر ده جوه الكمبيوتر المجنون راح دخل من راس الكيس على الكمبيوتر المجنون وخسرت بص خد انا بطلع وخد وقت عملت شر الولد موجود في كل البنود يخش على الكباش ما تخافش مش هينزل في المدرسه ومش الكبار مفتشه وتتعامل اكتر وهتحل المشكله هي كيس المليون لا مش هتحل انا هحل تاني مش مفيش الاول احنا قلنا دلوقتي الدين عندي كمية دولار في البنودة واحد كمبيوتر في البنودة اثنين كمبيوتر في البنودة موجودين دورتري واحدة كمبيوتر في البنودة موجودة تحت وراجل عمال الجهاز فين في الباب دلوقتي الدين العيان بيطلب من الطفل ما راحش يرش عشان خاطر الدم ما راحش يرش حالة المرشد الحقيقة نعمل ايه؟ نعمل شنط نحاول نكمل محسوس الكمبيوتر الموجودة في الكورس موجود بسرعة ده 24 دقيقة هنعملها ازاي؟ بدأنا نيجي من الجهاز والكمبيوتر الكمبيوتر عملت كده لسه صح نظام محيط الكبار بالمنى مش هيمشي الناس يبقى على الناس خالص ماشي الكلام مفيش نفس ده برضه موجود عارف تمشي ايه نفسه تمشي ايه نفسه هو ما يفوز الأب مش بالظبط عارف من الفرق مش الهندس ده احنا رايحين المجلس كمان ده ما خمس سنين يا بابا شاطر يبقى نشوف عليك البرازيل مش بس سببها اللي انت بتقول دي شروط سببها السيكل سيل اللي هي ممكن سببها الليكيميا بتكون دور عليك الحمل ده شايف ازاي؟
قلت له احنا قلنا الجيم ولا الجيش قلنا الجيم ولا الجيش اه بس معلش دول بس مفيش موجود دوسة زي دول لان مش كده حتى الفلويد احنا نقول بس تعالى شوف البريمة دي الاكتيفيشن وكانت ما تتخبش تكون لها عيوة عندي كده خبص البريمة دي الاكتيفيشن الاكتيفيشن بتاعها راقي جدا جدا جدا جدا الانترفيشن دي مش واحدة واحدة او واحدة واحدة بص معايا انا عندي سرعه قبض سرعه قبض مشكله الوالد ولا مشكله لان واحد ما شاء الامريكي مش بيمين كده خالص طب اقول لك حاجه الراجل خلص فيه الفرق بتاعه البرفيشن والجان مضي والجان مضي صح ولا لا؟ خلص وهو اللي رايح قال يبقى مشكله مين؟ الاثنين عشان جزء كبير جدا من الميك ساتسفاكشن بيكين سكن الساتسفاكشن بتاع السنين ده عملوا ولا لا؟ مثلا اورا 6 الميل والسميل اورا 6 دلوقتي لما الميل يعمل اورا 6 بالميل ايه هد بالميل انه يعمل اورا 6 بالميل؟ ساتسفاكشن من ناحيه الميل ازاي؟ خلاص حلو ايه بس لما يلاقي الزايد دماغه يروح السكاش معايا ولا لا فاهمين يا شباب يبقى الفيكس ريليشن بين تو بارتنرز البولين كل ديفينيشن مره كده خلي بالك معايا ديفينيشن واطي جدا الابيليتي كنترول ميكانيزيشن خلي بالك معايا ايه بص تو ساتسفاي الاثنين بارتنرز هي بنت كونفرنشال ميجر enough to satisfy which may appear before during or shortly after the birth. واحد لسه شباب بلاي عارفه الجنريشن لسه بيعمل انترميشن حصل جنريشن لسه جبت السكس مومنت حصل جنريشن مشكله مش الست تقول لا تعالى انت ليه ما بتجيش ان البنت كونجيشن والديبريشن والقرف ده فين؟ ما وصلتش لده وبتقلت لا بتقلت هتتحمس طب هو كله بيبرش طب هو عايز يعمل تقاعد لا يا عم روح شوف الحاج يتعالج انا وليه كده بيجرينا كده بيجرينا ها ليه؟ الواد ده ما تقول 15 سنه هدف الولد من الكمبيوتر ايه؟ تنبيهين بقى الكونفيشن مع الرابط الجديد عارف ان الاوردن ده لو اشتغل باين الاستيميشن يحصل الجديشن بتاعه وهم وهم 15 كده بعمل كونفيشن لغايه ما عنده 30 سنه جاي يتجوز البرين عارف ان الاوردن ده بيحصل الجديشن الاستيميشن بيحصل الجديشن صح؟ دي بقى في ميزات دلوقتي البرين هو مش فاهم غير راجل يمين مع سنين ولسه بيعمل الانتركوس والبريفات والمستنبش عادي ماشي يا شباب فاهم ايه؟ انا الارض مستقر ممكن تعمل ريم كيز ريليشن تعمل ده كمان كونديشن واحنا بنخش في العربيه في الشارع ما انا حد يعدي يا تعالى اي خدمه مشروع كونديشن عارف ازاي راجعين فيه الجنريشن في ادويه زي الكولين والبرامين اللي هو الانسولين جد الكول عين التشكور عينها راجل من يمشي يقول لك عامل صورة قبض وحط انت عين كويس بس كويس عين الكول ده ولا كويس انا صديق
اه الشهادة رائعة جدا اللي بتجنيه الجنريشن بس اللي بياخد انا فاهمين بيلاقي سبحان يعني لو كل واحد لا لا لا بالعكس بالعكس انا مش قادر اجيب وكل شيء يكون متحرك في البلد. كل واحد واخد مسؤولية على الأرض. ماشي يا شباب؟ التقاليد مش زي أي تقاليد خالص. أول ما تدخل كده، هنا دي رول بجد في ال- طب قبل قبل الانتركورس بساعتين ياخد كورس انت فيه. آه.
مش مسافر وبطلوا
هقول لك حاجة يعني تخيل يمكن الجيش اللي ممكن تبقى مشكلة ازاي يعني الواحد لسه لسه لسه لسه والله ما اعرف ولا شك يعني حاجه بتدور بتدور اي حاجه واحنا مش بنقول هو بنقول انا لازم تكون كده. بس كده. لما معايا شوية، انت تجيب. معلش،
مش هيسافر معايا بعد كده بطل ولا على طول لا، غالباً التعبير مش هيعيش الواحد خالص عشان يشوف التعبير كده وكده. لا، ده حاجة مش ممكن. في بقى في مثلا جونسون دخلوا دخلوا هنا قالوا لنا طريقة حلوة أوي اللي هي تكنيك وتكنيك أو ستار أو ستار تكنيك. المهم النوع الثاني بالميديكال كنترول ديسكريشن اخر تريننج طول العيان بتاعك ايه؟ العيان اكتر عن الكليشن وانت بتاخد الكليشن يعني ما نزلت يوسف اكتره عن ثلاث مرات والله ما راح ايه نجوان والطاقة زي الفصل بتعمل سنسور يعني كنترول على الريجوليشن بتكون تكنيك بتحاله بس دي مش مثل الجروب عشان يتعالج وعشان ولا هيحتاج ان يطلع البيت في الدوسة جامد والدوسة دي كمان في الجديد خلاص البيت خلاص تعمل تاني تعمل شيء تاني تعمل فيه سموك سموك لا طب هيحتاج ان تعمل بقى طلع البيت مرتبة كده البيت لا غلط الخفاف تعمل فيه سموك توصل كل جنريشن رابع مرة بقى بخلي الجنريشن يكسر خلاك مش متعلم لو احتاج معروض مثلا وراك اسمه الموت اربع سريع بعد كده مين كاتب سوري مش مدعم وهو بيعمل تكس موفمنت هيحتاج مش مويل مش هيحتاج من وقت موفمنت يعمل تنصيب تستخدم ستوب نفس كمان الكلام الايميل برضه التكس موفمنت الايميل موفمنت تعمل تكس موفمنت جاست بتوب جنريشن ده ستوب هو الحركه والفكر ده يحتوي على الصوت حتى عشان يفكر في اي حاجه قوي ده لا يقول العيال بتاعنا ده وقت مجرد لازم تشغل كده الفيلم مش كوابط عندنا مفيش كميه كوابط ومسؤولين هدفها الجواز لا تتجوزك عشان تبقى مجوز اول ما- يعني اول ما تتجوزك تبقى انت رقم واحد في الكون أو بيتعلم في مرة سبعة ما ترجع والله بيرجع هل بقى ازاي مثلا شكوى بتعالي ثلاث مرات في الاسبوع والمضطربات ده عالي عالي مين يا عم واخد بالك ونفسك. عالي نفسك ونفسك خلي بالك المهم الراجل يعمل السكس مود العالي خالص خالص خالص كده وشخص الفوق جاكنيش يعمل ستوب والله جاكنيش هي مش هتحس هي كده هي حاجة مش طبيعية ما دام انت بتعمل بتغير البوزيشن انت شغال في التوفيق هات غير البوزيشن هات فريش بوزيشن هات دبل بوزيشن كل بوزيشن كل بوزيشن بعد هي البوزيشن بالظبط بعد بتعرف على كده البوزيشن حلو هذا بص بس اربع دقايق بس ده صح